مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بكلمكم عن يوحنا 17 لما بيقول أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته لغاية لما يقول الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته المسيح قال الكلام ده وهو مقبل على الصليب خلاص يعني بعد كده راح على بستان جثيماني وجت بقى المحاكمة والصلب فبيقدم كشف حساب للآب على هذه الحياة الجسدية على الأرض كلنا هنقف في هذه الساعة الساعة الأخيرة لينا على الأرض لكي نقدم كشف حساب والواحد لاقي نفسه خلاص هيسيب مسافر هل تستطيع في كشف حسابك تقول أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته كل خادم مننا يفكر في كشف الحساب يا ريت كشف الحساب ده تقدمه كل يوم لربنا المسيح قال الكلام ده لأن الرئيس العالم يأتي وليس له في شيء عشان كده قال للآب أنا مجدتك على الأرض مجدتك في أمرين مجدتك في حياتي المقدسة ومجدتك في الفداء وهذان العملان لم يكن ممكنا لاحد غير المسيح انه يقوم بيهم لا دي ولا دي الناس خلقوا على صوره الله ومثاله وفسدوا الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله مجد الله راح منهم فبقي ان يرجع المسيح اللي هو الصوره الحقيقيه لكي يعطى مجد لله عن طريقه كل انسان وقع في غلط اللي احزن روح الله الذي فيه واللي اطفا حراره الروح التي فيه واللي قاوم الروح القدس واللي جدف على الروح لكن الوحيد الذي اعطى مجدا لله ولم يخطئ في شيء هو يسوع المسيح لذلك القديس اوغسطينوس لما بيجي يفسر المزمور الاول طوبى للانسان الذي لم يسلك في مشوره الاشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس بيقول دي الوحيده دي تنطبق على ربنا يسوع المسيح هو الوحيد الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وهو الوحيد الذي لم يسلك في طريق الخطاة ولم يجلس في مجالس المستهزئين لكن طبعا ممكن إنها تبقى دعوة لكل إنسان على اعتبار أن المسيح الذي ينطبق عليه هذا الكلام ترك لنا حياته قدوة فقال له أنا مجدتك على الأرض مجدتك في حياتي مجدتك في القداسة مجدتك في كرازتي وتعليمي مجدتك أيضا في الفداء وفي بناء الملكوت بهذا الفداء مجدتك إذ أعدت إليك أولادك الذين أخذهم الشيطان أنا مجدتك على الأرض ليس بالكلام ما احنا ياما بنقول كلام ما فيش ولا واحد فينا الا بيقول الكلام ده وهثبت لكم كلنا مش بنقول Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι Δόξα Πατρί يعني ايه يعني المجد للاب والابن والروح القدس ونقول بي او او اي مفيوت نيم بشيري نم بتفما اس اواب مش كده طب يعني المجد للاب والابن بالابن طب وانت اديك بتقول المجد لكن هل بتمجد الله في حياتك ولا كلام في كلام وتيجي في نص الليل وتصحى وتقول زوك ساسي فيلا نفروبي المجد لك يا محب البشر طب وانت بتمجد ربنا فين وتيجي في البسخة تقول سوكتتي جوم نمبي او نمبي زمو نمبي أماهي لك القوة والمجد طب وانت بتدي القوة والمجد لربنا وفي الصلاة الربانية تقول لأن لك القوة والمجد والأبد الأبدين أمين طب وانت بتدي المجد لربنا كلام نحن نمجد الله بشفاهنا ونمجده بالكلام في زوكسابا 3 و Δόξα σοι Φιλάνθρωπε و ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲱⲧ وفي تسبحة البسخة ويندر أن نمجد الله في حياتنا أنا مجدتك على الأرض ما كانش مجرد كلام كان بالعمل علشان كده قال العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته أنا مجدتك على الأرض في معنى كده في السكة يتاخد ضد بتوع الأرواح في ناس من بتوع الأرواح يقول لك والرسل اللي فوق دول قاعدين خاليين شغل بيشتغلوا بيبشروا الأرواح وفي ناس خطاه يبشروهم في الحياة الأخرى ويتوبوا ناس تأ- تأس- تأثروا بكلام الصاد سنغ وال- اللي موجود دي ويقول لك يبشروهم فوق يبشروهم ايه فوق ويتوبوا بعد ما يموتوا الرد بسيط انا مجدتك على الارض مش مجدتك في حياة أخرى مجدتك هنا في الجسد على الأرض لما تروح فوق بقى ويبشرك بولس الرسول فوق تقول له أنا مجدتك على الأرض مجدت مين وجسدك مجده ما هو فيش جسد فوق أنا مجدتك لأرض على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته العجيب ان ربنا بيمجدنا احنا واحنا ما بنمجدوش اول تمجيد اعطانا الله اياه انه اعطانا نعمه الوجود وتاني تمجيد انه خلقنا على صورته ومثاله وتالت تمجيد انه جعلنا هياكل لروحه القدوس وروحه القدوس يسكن فينا ورابع تمجيد انه جعلنا اولاده وسمانا اولاده وخامس تمجيد التمجيد اللي هيديهولنا بعد الموت بالحياة النورانية السماوية وسادس التمجيد ان احنا نسكن معاه في نفس المكان حيث اكون انا تكون يعني مجدنا والمواهب لمن لهم المواهب نوع من التمجيد طب وهل احنا بنمجد ربنا محبتنا لله لا تمنع تمجيدنا له نحبه ونمجده في ناس يفتكروا يحبوا ربنا يعني الحكايه تبقى واخدين على بعض يعني انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته كخادم تقول إيه في كلام لطيف هنا. يقول أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني يقول عرفتهم كلامك عرفتهم اسمك وسأعرفهم عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم يوحنا الحبيب ده شاعر كلامه كده هتلاقيه موزون كده الريتم اللي موجود فيه حاجه لذه كله انجيله ورسائله كله لم ارى واحد كلامه يمكن شعر في شعر وموسيقى في موسيقى زي يوحنا الحبيب داوود قيل عنه انه شاعر لكن لما بيترجم ما بيبقاش زي يوحنا يعني شوفوا مثلا نقول ايه في, في الانجيل في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه الى خاصته جاء وخاصته لم تقبل كلام كده تلاقيه آه، موزون هنا يقول ايه عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم مفيش عمق أكتر من كده أنا أظهرت اسمك للناس أنا عرفتهم اسمك طب واحد يسألني يقول لي يعني إيه عرفتهم اسمك هم ما كانوش بيعرفوا اسم ربنا ما كل الناس كانت تعرف اسم ربنا أنا عرفتهم اسما جديدا ليك ما كانوش يعرفوه قوي يعني إنك أنت الآب كانوا يعرفوا يهوى الكائن الذي كان كانوا يعرفوا الخالق كانوا يعرفوا العظمة الجبارة لكن الحب محب البشر الآب السماوي ده اسم جديد عرفتهم اسمك الجديد كلمة آب في العهد القديم البعض كان يقولها كده لكن ما عليهاش آه، استرس خاص ما عليهاش آه، يعني ضغط معين يعني أنا عرفتهم اسمك وسأعرفهم هقعد أحكي لهم عنك حكايات لغاية الأبدية عشان إيه؟ عشان لما أعرفهم اسمك كآب حنين غفور محب ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم ايه دي معناها ايه دي يكون فيهم الحب الذي احببتني به الحب اللي بين الاب والابن ده حب غير محدود يكون فيهم مثل هذا الحب ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم أنا فيه أنا فيك وأنا فيه أنت في وأنا فيه ليكونوا مكملين إلى واحد ده عجب في عجب ده إذا عرفتهم اسمك مش مجرد معلومات معلومات لا أظهرت اسمك للناس مش مجرد معلومات عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم تكون فيهم هذه المحبه اللانهائيه التي احببتني بها اذا انت كخادم وظيفتك انك تنقل محبه الله اليهم المحبه اللانهائيه وتدخلهم في حياه الحب الالهي ويكون المسيح فيهم أكون فيهم زي إيه؟ زي ما بيقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان فالأغصان موجودة في الكرمة والكرمة موجودة في الأغصان الأغصان موجودة في الكرمة ثابتة في الكرمة وعصارة الكرمة تتخلل كل غصن وتتخلل كل فرع وتتخلل كل ورقة وتتخلل كل نسيج وكل عرق من العروق وكل نسيج من الأنسجة ولولا كده لا يكون لها حياة أنا فيهم بهذا الشكل ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم إذا كانت خدمتك في التعليم كلها لا تؤول إلى محبة الله وإنك تقود الناس إنهم يحبوا ربنا وربنا يحبهم تبقى مجرد فكر مجرد علم مجرد معرفة تبقى دايرة معارف لكن ما تبقاش دايرة حب أنا عرفتهم اسمك أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني صدقوني أنا وقفت قصاد كلمة أعطيتني دي ولقيتها تكررت كتير أوي في الإصحاح رحت عدتهم واحدة واحدة لقيت كلمة أعطيتني دي تكررت عشر مرات عشرة بالظبط كده معدودين الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني قد أعطيته كل ما أعطيتني هو من عندك طيب وبعدين الناس الذين أعطيتني تكررت ست مرات يعني هو بيقول له التلامذة دول يا رب اللي انت اديتهمني دول مش بتوعي دول بتوعك وانت اعطيتهم لي كانوا لك واعطيتهم لي وهم عرفوا ان انا خرجت من عندك وانا عرفتهم اسمك كانوا لك لانك انت اللي خلقتهم واعطيتهم لي لان انا اللي فديتهم وانا اللي اشتريتهم بثمن ومع ذلك ليا ولا ليك كل ما لي فهو لك وكل ما لك فهو لي وانا فيهم وانت فيا ده ايه تاني عايزين شعر اكتر من كده هنا يوحنا بيدي عمق عمق معين وكلمه اعطيتني يعني شوف يا رب انا هقول لك بصراحه تلاميذي دول انا ما جبتهمش من شاطئ البحيره وما جبت وما جبتهمش من عند الصيد وما جبتهمش من مكان الجبايه انا جبتهم من عندك ده انت اللي اعطيتهم لي فصاروا لك وكل مالي فهو لك وكل ما لك فهو لي وانا ممجد فيهم نقرا شويه في الايات دي يقول ايه انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني كانوا لك واعطيتهم لي وهم حفظوا كلامك والان علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن الذين اعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم احد وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني كم أعطيتني دي؟ أنا أعجب من السيد المسيح في مجده وفي تواضعه في كل كلامه بيقول للآب أعطيتني ده أنت كل حاجة فيك لعله من الناحية البشرية يتكلم إن كان الله هو الذي اعطاك هؤلاء التلاميذ فهم له وينبغي ان يحفظوا له حفظتهم في اسمك ولم يهلك منهم احد ربنا مسلمك وديعه اوعى تفتكر انك واخد التلامذه دول من امين مدارس الاحد ولا من كاهن الكنيسه ده الاولاد الذين اعطيتني حفظتهم في اسمك قل له يا رب انا واخدهم منك واخدتهم وديعة واخدتهم أمانة وهتحاسبني عليهم أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي بس اوعى تكون أنت سرحان وهم يكونون معك يعني أنت تكون في ربنا وهم يكونون معك ده من الحاجات اللطيفة في حكاية أعطيتني دي كلمة الواحد يقف قصادها ويقول ساكت نفسرها ازاي اقول يا رب مش عارف افسرها ازاي دي فسرها لي انت يعني مثلا الكلام الذي اعطيتهم قد اعطيتهم تبدي تمر لكن اللي, اللي مش عارف تمر ازاي دي يا ريت تفكروا معايا وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني طب مجد الابن ده ممكن يعطى لغيره يعني ايه دي وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني طبعا هناك مجد ينفرد به المسيح لوحده كابن الله الوحيد من طبيعته من جوهره من لاهوته ده لوحده يمكن أعطانا المجد الذي أعطيته قد أعطيتهم يمكن نوع معين من المجد لكن المجد كله مستحيل هقول لكم أكبر دليل على إنه مستحيل أكتر واحد في دول أحبوا المسيح كان يوحنا الحبيب لما ظهر ليوحنا في سفر الرؤيا بيقول وقعت عند قدميه كميت فين المجد يا يوحنا أنا ممكن في المجد أي حاجة نعمل معجزات مواهب آيات لكن قصاد ربنا اللي عيناه كلهيب نار ووجهه يضيء كالشمس في قوته أنا أقع عند قدمي كميت أمال فين المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم جزء من هذا المجد تؤخذ بالمعنى النسبي وليس بالمعنى المطلق المعنى المطلق مستحيل ده المسيح مجرد مجد بسيط أظهره ليهم على جبل التجلي كانوا ما- مش قادرين مجد شوية ظهر في الرؤية ليوحنا ما كانش قادر آه، مجد ظهر به لشاول الطرسوسي عينيه جالها قشور وما عرفش يشوف أما المجد إيه بقى؟ شيء من المجد جزء من المجد أعطيتهم أن يبقوا أولاد الله بس بمعنى آخر أعطيتهم أن يكونوا نور العالم بس بمعنى آخر أنا راعي وأعطيتهم أن يكونوا رعاة بمعنى آخر أنا كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق وأعطيتهم أن يكونوا كهنة بس بمعنى آخر المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم ظلالا منه جزءا لكن كله ابدا يا رب لك المجد والقوه ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لاسمك القدوس اعطي مجد انا لازم اعرف ان الفصل بتاعي ده عطيه من الله الله اعطاني هؤلاء الاولاد كان ممكن ما يجوش مدارس الاحد كان ممكن ما يجوش الكنيسه كان ممكن ما يجوش الاجتماع انت الذي تكلمت في قلبهم انت الذي دفعت ارواحهم انت اللي جبتهم وقلت لي حافظ عليهم هديك عشرة أمناء هديك خمس أمناء هديك اتنين الذين أعطيتني حفظتهم في اسمك أدي الكلام اللي يقول عبارة الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم برضو وقفت قصادها الإصحاح ده يبدو سهل لكن من الناحية اللاهوتية الواحد ساعات يقف ويقول معناها إيه الكلام ده بس يا رب أنا مش عارف الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم طب أنا هقول لكم نقطة فدي أي واحد يقول الكلام الذي أعطيتني لكن المسيح الذي هو كلمة الله يقول له كلام أعطيتني المسيح المخبأة فيه كل كنوز العلم والمعرفة الذي هو أقنوم المعرفة وأقنوم العقل وأقنوم الكلمة يقول له الكلام الذي أعطيتني قطعا من الناحية البشرية ما تتفهمش غير كده الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم كدرس لينا في الخدمة إذا أردت أن تعطي كلمة للناس خذها أولا من ربنا وإذا لم تأخذ من الخطر أن تعطي عشان كده بولس الرسول يقول إيه صلوا من أجلي لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي أنت يا بولس طب يقولها واحد تاني بولس ده بيسموه فيلسوف المسيحية أكبر معلم في جيله أو في الأجيال كلها في من البشر يعني يقول صلوا لأجلي لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي كل اللي أنا أعرفه هو جهالة عند الله أنا أريد يا رب كلمة منك أعطيها للناس ليه؟ لأن الكلمة اللي من عندك لها طعم تاني لها مذاق تاني لها تأثير تاني ليها فاعلية تانية ممكن أنا أكلمهم كلمة تخاطب عقولهم تخاطب أفهامهم لكن أنت بتتكلم كلمة بتخش جوه الروح وبتخش جوه القلب وبتخش جوه المشاعر كلمة الرب حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين وتخترق الف- المفاصل والمخاخ وتوصل لجوه أنا عايز الكلمة اللي من النوع ده الكلام العادي أي كلام ممكن كل واحد فينا يقول أي كلام حاجة بسيطة أروح ماسك الكتاب وأقرأ كلمتين وأمسك كتب تفسير وأقرأ كلمتين وأمسك قاموس الكتاب وأمسك فهرست الكتاب وأمسك كتب التفسير وأطلع كلام لكن يبقى كلام يبقى مجرد كلام كلام بشري كل حكمة العالم جهالة عند الله أنا عايز الكلمة اللي تعمل تأثير عايز الكلمة التي تقتدر كثيرا في فعلها عايز الكلمة اللي تخش جوه القلب عايز الكلمة اللي تضغط على الإرادة وتحث الإرادة حثا على التنفيذ ده الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته عشان كده المسيح قال لهم إيه لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم ده الكلام الذي أعطيتني طب أخرج يا رب وبشر اوعى ليه؟ ما الناس هيضيعوا وكلهم افتكروا ان المسيح اتصلب ومات والحكايه انتهت. لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوه من الاعالي. واللي هيهلكوا دول لما يجي الميعاد تلاقوا قوه كبيره دخلت جواكم الكلام اللي انا اعطيه لكم. ده حتى بالعام قال لهم انا مش ممكن اقول كلمه من عندي، الكلام اللي ربنا يضعه في فمي هو اللي اقوله. ويجي الكتاب يقول ايه يقول فوضع الرب كلاما في فم بالعام وضع كلام في فم طب انا عايز يا رب توضع كلام في فم او على الاقل افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبحتك الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم يبقى تحضير الدرس انك تقعد تاخد كلمة من ربنا توصلها للناس الكلمة اللي انت تتأثر بيها في قلبك من جوه وتغير فيك شيئا او تزيد فيك شيئا تأكد ان هي الكلمة دي اللي تنفع لغيرك لازم كلمة تكون انت متأثر بيها روحيا الكلمة اللي تعجبك فكريا وترى انها مجرد معنى جديد انبسطت بيه غيرك هيراها من الناحية الفكرية معنى جديد يتأثر بيه كلمة أثرت بيها روحيا غيرك هيتأثر بيها روحيا شوف الكلام اللي بتحضره كلمة منظمة الناس يقولوا يا سلام درس منظم وحلو خالص لكن أنا عايز الكلمة الروحية اللي بتجيب تأثير زي عظة بطرس اللي جاب ال 3000 قطعا ده الكلام الذي أعطاه ليه ربنا الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته وهم علموا يقينا أن أنا خرجت من عندك لاحظوا نقطة لطيفة أو تلاقوها هنا عارفين إيه النقطة دي يوحنا المعمدان جه يعد الطريق أمام المسيح والمسيح في خدمته قعد يعد الطريق أمام الآب لأنه بيقول لهم أنا عرفتهم اسمك انا اظهرت اسمك للناس انا عرفتهم اسمك وسأعرفهم انا بعد لهم الطريق هم شافوني الابن المتجسد لكن ما يعرفوش الاب الذي لا يرى فانا عايز اقدم ليهم الاب الذي لا يرى ال- ال- الذي لم يره احد قط الابن الوحيد في حضن الاب هو خبر فانا دلوقتي بخبر بخبر عن مين عن عنك انت الذي لا ترى أريد أن أنقلهم من عالم المرئيات إلى غير المرئي من العالم الحسي إلى غير المحسوس غير المفحوص الذي لا يرى الذي لم يره أحد قط عايز أعرفهم بيك لئلا يكونوا عايشين في الجسد وفي الحواس وخلصت على كده أنا بنقلهم النقلة دي خارج الحواس خارج المرئيات أعرفهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم لأن نكتفي بكده أنا خايف الصراحة